ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد خاتم رسل الله وسيد خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم لا تنزع منا الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين آمين أيها الإخوة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في رحاب برنامجنا الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا علينا جميعا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعارنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه أنه قال فيه إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم فعلمنا يا رسول الله ودلنا وأرشدنا وأخبرنا وحدثنا ومرنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا أيها الإخوة الأحباب اتفقنا على أن يكون لقاؤنا هذا حافلا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل بيته وعلى أصحابه أجمعين أيها الإخوة نواصل لقاءنا مع المؤمن كما صوره الرسول صلى الله عليه وسلم عشنا في اللقاء الماضي مع طائفة من هذه الأحاديث التي بينت لنا من هو المؤمن في عين رسول الله عليه الصلاة والسلام من هو المؤمن في ميزان رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يصورك أخي الكريم نعم يصورك يصورك بكلماته الرقراقة يصورك بألفاظه العذبة يصورك بحديثه الطاهر النبي عليه الصلاة والسلام يضع أمامك الميزان الدقيق والقسطاس المستقيم الذي تزن إيمانك به حينئذ يتبين الواحد منا عندما يعرض نفسه على المواصفات والصورة الفاضلة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن يكتشف الواحد منا قوة إيمانه أو ضعف إيمانه ونسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا فماذا عند نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم من صفات المؤمن في هذا اللقاء حسب ما يسمح الوقت فيما أتيح لنا نقتطف من أزاهير حدائق النبوة فمد يدك أخي الكريم واقتطف معي هذه الأزاهير وتجمل معي بها واشتم من رياحينها صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله ماذا عند النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن المؤمن يصبر على أذى الناس وهو يخالطهم المؤمن يصبر على أذى الناس وهو يخالطهم في أي زمان في أي مكان على أي حال الواحد منا يتعرض لكثير من الأذى الواحد منا يتعرض لبعض الناس السيئين ذوي الصفات الرديئة فماذا يصنع معهم هل يكون سيئا مثلهم ويقول زي الناس ما بتقول من لم يتذأب أكلته الذئاب تعيش طيب تموت لازم تبقى حوت لا لا لا, لا. ده مش شعار المؤمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا المؤمن يعيش طيب يحيا في رحمة الله في معية الله في رعاية الله تحت عناية الله فالمؤمن يخالط الناس المؤمن يعاشر الناس المؤمن يعايش الناس والناس ليسوا سواء منهم الطائع والعاصي منهم الشقي ومنهم التقي منهم البر ومنهم الفاجر منهم المؤمن ومنهم الكافر الناس أصناف ودرجات الحسن عند الناس على مراتب ودرجات السوء على مراتب فمن الناس من هو حسن ومنهم من هو أحسن من الناس من هو فاضل ومنهم من هو أفضل وكذلك من الناس من هو سيء ومنهم من هو أسوأ من الناس من هو ظالم ومنهم من هو أظلم من الناس من هو غاشم ومنهم من هو أغشم فكيف تعاشر الناس في كل أحوالك تصبر على أذى الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا المؤمن ويضع لنا الميزان الدقيق المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم وتحمل إساءاتهم هذا هو الميزان الدقيق الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الميزان أنني أخالط الناس وأنا مؤمن معتز بإيماني واثق في ديني وأصبر على أذى الناس إذا آذوني من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الميزان من عند ربه سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى في القرآن العزيز يقول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع السيئة بالتي أحسن ادفع الإساءة بالإحسان يعني لو سابك أحد أو شاتمك قل له سامحك الله وأنت تستطيع الانتصار لنفسك لكن إيمانك القوي يلجم لسانك ويلزمك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج القرآن قل لعبادي يقول التي هي أحسن فأنا لا أقول السوء إذا أساء الناس أحسن وإذا أحسن الناس أحسن فأنا مؤمن أدلل على إيماني بالإحسان في كل أحوالي ثم لتعلم أيها الأخ الفاضل أن معاشرة الناس شرطها ألا يضيع دينك مخالطة الناس والصبر على أذاهم شرطها ألا يتلوث دينك فإن كانت مخالطة الناس ومعايشتهم ومعاشرتهم ستؤثر على إيمانك بالسلب والنقصان فاعتزل الناس يبقى يختلف الأمر باختلاف الحال والشخص والزمان والمكان في واحد أقول له لازم تخالط الناس وتنزل مع الناس وتعيش مع الناس وتاخد وتد مع الناس بس الناس شوك يا عم الشيخ وأسى الناس يا عم الشيخ ما انتش عارف اللي بيحصل منهم أقول له مثلك قوي وهو يعلم من نفسه ذلك أنت لن تتأثر بنقصانهم ولن تعدى من سيئاتهم بل ستظل الشمعة الذي تضيء التي تضيء طريقهم بل ستظل الحسنة التي تفسد عليهم سيئاتهم بل ستظل العنوان الطاهر الذي يقول إن هناك إيمانا وهناك إسلاما ينبغي أن يسود وأن يعم نعم أخي الكريم إذا كنت من الأقوياء في الإيمان اصبر على أذى الناس وعيش بينهم لكن لماذا تعيش بين الناس وهم شوك وهم أذى توصل إليهم الإحسان ويوصلون إليك الأذى تعطيهم ويمنعونك تحلم عليهم ويجهلون عليك تحسن إليهم ويسيئون إليك ما الذي يصبرك على هذا الخيرية شهادة الخيرية هل تريد شهادة الخيرية مش احنا عندنا الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والماجستير والدكتوراه وما بعد ذلك مش عندنا الدبلومات والدورات وما شابه ذلك لا احنا عندنا بقى شهادة تانية اسمها شهادة الخيرية ما ياخدهاش إلا اللي يصبر على أذى الناس وهو بيخالطهم بس بشرط لازم يأدي الواجب عشان ياخد الشهادة لازم يقوم بالتمارين المطلوبة في شهادة الخيرية في دورة الخيرية ايه هي الخيرية دي ايه هي الشهادة الخيرية الجهة اللي بتمنحها ايه الله عز وجل والذي يمنحك شهادة الخيرية قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه وبإيه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شفت بقى شهادة الخيرية إنك تعيش في وسط الناس رغم إيذائهم رغم إساءاتهم رغم اعتداءاتهم لتأمر بالمعروف لتقيم شرع الله لتنهى عن المنكر لتدحض شر الشيطان ولترد كيد الفجار إلى نحورهم يبقى حين أقول لك صورة المؤمن عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخالط الناس عشري يعني عشري ويصبر على أذاهم يعني حمال أسية شفت بقى يبقى المؤمن عشري وحمال أسية ابن أصل يعني ابن أصل هو ابن الأصل يغلط في اللي بيغلط فيه يقول لك فلان ده ابن أصل ما بيردش على الأبيح أهو أنت مؤمن بقى ابن أصل أصل الإيمان ومنتسب للنبي عليه الصلاة والسلام وبتعبد الله الواحد الأحد يبقى أنت عشري وحمال أسية المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ها خير وأعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أصلا أنا لما خالط الناس خيري هيوصل لهم أصلا أنا لما خالط الناس هساعدهم في حاجاتهم مجتمع المؤمنين هيبقى متعاون متراص صورته كويسة هيبقى في قائم لله بالحق يعني لو أنت أستاذ في جامعة وليك بعض الزملاء يسيئون إليك أو يتآمرون عليك اصبر عليهم فإن الله عز وجل سينصرك لو أنت موظف في شركة وبعض زملائك يسيئون إليك أو يحاولون تشويه صورتك اصبر عليهم والجأ إلى الله عز وجل وقاوم منكرهم ومرهم بالمعروف وأبرز لهم الصورة الحسنة واثبت على دينك فإن الله عز وجل يعظم لك أجرك فإن الله عز وجل يأجرك الأجر الوفير يرفع درجتك وينصرك على عدوك إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يبقى كل واحد يصبر على أذى الناس وهو يتحمل الصبر على أذاهم طيب لقينا ان احنا في وسط الناس وبنعاشرهم وأذاهم جاي لينا وبنصبر على أذاهم وإساءتهم بتتعدى إلينا وبنتحمل إساءتهم لكن لقينا نفسنا هنبدأ نغلط هنبدأ ننسى الدين لقينا بعض المعاصي في بعض المجتمعات اللي احنا بنخالطهم عشان نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر بعض المعاصي بتاعتهم هتسرق قلوبنا وتخطف عقولنا نقول ايه نقعد معاهم بقى ونأمرهم وننهاهم اقول لك لا عليك نفسك انجو بنفسك اقول لك عليك نفسك ودع عنك العوام هي دي اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك فعليك خاصة نفسك ودع عنك العوام يبقى نرجع تاني ونقول المؤمن كما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم عشري وحمال أسية باللفظ النبوي يخالط الناس ويصبر على أذاهم طبعا لما أقول لك يخالط الناس كل الناس يعني زوجتك اصبر على أذاها يا أخي يعني لو بتسمعك كلمة مش كويسة ما انت بتشوف منها حاجات حلوة زوجك لو بتسمعي منه كلمة مش كويسة ما في حاجات حلوة تانية اصبر على أذاهم ما فيش واحد فينا كامل يا جماعة الكمال لله عز وجل والعصمة لأنبياء الله ورسله أما نحن بقية البشر ففينا الإساءة وفينا الإحسان ففينا بعض الكمال وفينا بعض النقصان ففينا الطاعة وفينا المعصية ففينا الخير وفينا الشر فينا الميل إلى الحق وفينا الميل إلى الباطل ده حتى عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه بيقول إيه اسمع كده الحتة دي عشان تعرف تعاشر الناس يا مؤمن يلي بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يلي أنت بتقول ثلاث مرات في أذكار الصباح والمساء ثلاثة اوعى تنساهم بتقول إيه بتعمل عهد مع الله ثلاث مرات صباحا ومساء التزم بيه يا أخي بقى وف بالشروط إيه هو العهد اللي بقوله ثلاث مرات صباحا ومساء ده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مش بنقول دي ثلاث مرات يا جماعة من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى كان حقا على الله أن يرضيه فأنت لما تقول رضيت بالله ربا يبقى الله عز وجل تسمع وتطيع لأمره وتنتهي عند النواهي وبالإسلام دينا يبقى حكم الإسلام في حياتك كلها من أولها لآخرها الظاهر والباطن قدام الناس وبعيد عن الناس في عبادتك وفي معاملتك وفي سلوكك وفي أخلاقك وكل حاجة وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا يبقى لازم النبي عليه الصلاة والسلام يكون أسوتك يكون قدوتك فأنا بقول لك فينا الخير وفينا الشر زوجتك اتحمل بعض الإساءة اللي منها عشان تعيش وصبرك ربنا هيعوضه خير بإصلاح زوجتك أو انك تاخد الحسنات زوجك اصبري عليه مش كل شويه واحد يقول كلمه للتاني تبص تلاقي دول عايز اتطلق وده يقول هطلق عيشوا يا جماعه الله يهديكم عيشوا يا جماعه بالايمان بالصبر على الاذى زي ما قلت لك كل واحد فينا فيه النقص وفيه الكمال وفيه الخير وفيه الشر عبد الله بن مبارك بيقول ايه بيقول من غلبت حسناته سيئاته فهو الكامل ايه من غلبت حسناته سيئاته فهو الكامل نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل
رسول الله رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحبة قلنا إن المؤمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خاصة الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج لأن احنا زي ما قلت لك بشر وفينا ده وفينا ده إنما علشان ألاقي غلطة أو نقص أو أذى أهدم الحياة هذا لا يقول به عاقل وما فيش حد فينا كامل فأنا بقول لك أهو قال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ها بيقول إيه بيقول من غلبت حسناته سيئاته فهذا هو الكامل مرة تانية ركز معايا بعد إيه ما تقول صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار من غلبت حسناته سيئاته فذلك الكامل يعني في سيئات بس الحسنات أكتر هو ده الكامل ومن استوت حسناته مع سيئاته فذلك المتماسك ومن غلبت سيئاته حسناته فذلك الفاجر يبقى الكامل عنده سيئات ولا ما عندوش عنده فينا احنا البشر عنده يقول لك ايه من غلبت حسناته سيئاته حسناته أكتر من السيئات هو ده الكامل يبقى السيئات نعمل فيها ايه يقول لك سيئاته في جنب حسناته مغمورة فهي مغفورة سيئاته في جنب حسناته مغمورة يعني قليلة الحسنات أكتر فهي مغفورة الله يا عم ده بيقول لك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني ايه قلتين يعني معيار من المية واسع لو وقعت نجاسة فيه المية الكتير الواسعة دي لو وقع فيها نجاسة قليلة خلاص بنقول طاهرة على أصل طهارتها وشوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض لا يبغض زوج زوجته وكذلك الزوجة مع زوجها لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر سبحان الله يعني سماهم مؤمنين اهو ألا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا يبقى المؤمنة عندها بعض خصال السيئة ما هي بشر يا جماعة بشر الله إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر اللي بيقولوا عليها الناس دلوقتي ليه تبص لنص كوب المية الفاضي وسايب النص المليان بص للنص المليان يبقى اعمل موازنة بين الحسنات والسيئات تقدر تعاشر الناس اللي هيبص لسيئات الناس بس لوحدها هيكرههم هيبعد عنهم هيسيء إليهم مش هيبقى كويس معاهم إنما لما يقول والله حسناتهم أكتر والسيئات يعني نقدر نقاوم فيها ونحسن من وضعهم وننصحهم ونتواصل معهم بالحق ونتواصى بالصبر يبقى في اللحظة دي تستقيم الحياة وأما من استوت حسناته مع سيئاته فذلك المتماسك يعني عنده 50% حسنات و50% سيئات تيجي تقول عليه حلو تلاقي السيئات تيجي تقول عليه وحش تلاقي الحسنات فبتقول فلان ده ماسك نفسه إنما بقى اللي سيئاته أكتر والحسنات يا دوبك كل فين وفين ده ده إيه ده ده إيه الفاجر وبرضه تك- تكلمه بالحسنى الله. ده إيمان يا جماعة شوفوا فرعون فرعون فرعون اللي قال إيه في القرآن القرآن حكى عنه قال أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون شوف الجبروت بيقول إيه بقى ربنا أرسل إليه سيدنا موسى وسيدنا هارون را- رايحين لمين للي عنده سيئات الدنيا كلها ده بيقول انا ربكم الاعلى فين الحسنات اللي عنده بس رغم السيئات اللي عنده ده اهي في ادعاء الالوهيه وتكبره على الناس ربنا قال لسيدنا موسى قال له ايه قال له يا فرعون ايها الظالم ايها الغاشم قول له كده قول له يا من طغيت يا من بغيت لا قال ايه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى سيدنا موسى وسيدنا هارون هيكلموا فرعون العاصي الطاغية الباغي هيقولوا له ايه فقولا له قولا لينا قولا لينا قولا لينا لعله يتذكر ويخشى بقى أخوك المؤمن اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله واللي بيصلي واللي عنده بقية خير في قلبه ده ما تقولوش الكلمة اللينة مهما كانت إساءته آه أنا معاك في وقت المنكر هتشد في وقت المنكر بأسلوب حازم لكن برضو عندك رحمة عندك شفقة هذه مخالطة الناس والصبر على أذاهم يا جماعة حتى في واحد ممكن يقول لي طب يا عم الشيخ دلوقتي أنا هب قاعد معاهم وبيعملوا منكر ينفع أقعد هم يعملوا منكر أقول له لأ ساعة المنكر ابعد عنهم ما أنا بقول لك إذا كنت أمام المنكر أزل المنكر بطريقة مناسبة من غير ترتب منكر آخر على إزالة المنكر الأول فإن لم تستطع أن تزيل المنكر العين بصيرة والإيد قصيرة وما باليد حيلة زل أنت عن المنكر يبقى لو لقيت منكر أزله إن كنت تستطيع إزالته بأسلوب يجب أن تنضبط به في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قدرتش تزيله زل أنت عنه ابعد اللحظة دي وبعد كده بعلق عليه انصحهم يا جماعة سلام عليكم لا يبتغي الجاهلين أنا ما ينفعش أقعد هنا السعادة عشان كذا وكذا وكذا وبعد كده تبدأ تناقشهم وتاخد وتدي يبقى شوف لو واحد قال لي أنا لما خالط الناس طب ما هو عندهم باطل أعمل إيه مع الباطل بتاعهم أقول لك إذا خالطت الناس كن سميعا لحقهم أصم عن باطلهم نطوقا بمحاسنهم صموتا عن مساوئهم ايه الكلام ده ما انا بقول لك خالط الناس واصبر على اذاهم زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما قال لنا قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير واعظم اجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم هلاقي عندهم منكر سد ودانك وابعد عنه عرفت تغير غير ما عرفتش ابعد عنه دلوقتي وبعد كده ابدا شوف خطتك طيب لقيت عندهم حسنات اتكلم بيها والله ده فلان حلو وفلان وانت يا فلان فيك كذا اما انت ابن اصل اما انت مش عارف ايه يا سلام لما شفتك وانت بتصلي كان وشك منور يا سلام لما شفتك وانت واقف مع فلان في الشده بتاعته كانت قادر رجوله ولا بلاش اتكلم بمحاسنه ما يحبوك طب المساوئ بتاعتهم ما تقعدش تعدد مساوئهم باستمرار كده ولما تيجي تقول له انت عملت ما تقولوش انت عملت وانت عملت وانت عملت هتخليه يكرهك لان ما فيش حد فينا بيحب يسمع الحاجه الوحشه عن نفسه قول له اللي بيعمل كذا غلطان واللي بيعمل كذا على باطل واللي بيعمل كذا ربنا يغضب عليه يوم هو اللي على راسه بطه هيحسس عليها شفت لغة الخطاب يقول لك ايه لما تخلط الناس تعمل ايه بقى كن سميعا لحقهم حق اسمع وعاشر وخالط طيب جم في الباطل زل عن أزل الباطل ده أو زل أنت عنه أصم عن باطلهم ما تشتركش في الباطل طيب نطوقا بمحاسنهم وللمحاسن بتاعتهم أو إيه زي ما قلنا أو صموتا عن مساوئهم ما تقول لهمش أنت عملت كذا وأنت عملت كذا يوم هو يحس بالنقص لا قول له اللي بيعمل كذا أو كأن الخطاب مش ليه يعني بس هو هيفهم وبعدين عايز أقول لك حاجة لو الناس اعتادوا عليك احتمال لو حد أساء إليك يكون بذنب منك يكون بذنب منك فهي رسالة موجهة إليك خد بالك خد بالك من الحتة دي كويس أنت لما حد يسيء إليك احتمال يكون أنت السبب ليه؟ علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى حصل فيها حاجة فسلط عليك من يخلص منك ده ايه الكلام ده اسمع معايا كده في سورة مريم عليها السلام ربنا يقول ايه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب الخلق فلما تلاقي واحد جاي يعتدي عليك أو جاي يسيء إليك قل تبت إلى الله واتهم نفسك أنك أنت السبب فإذا لم يكن عندك سبب فابدأ بالخطة التي قلت لك عليها من أصول مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم أن تكون إلفا مألوفا ودي الصورة الثانية اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخد بالك معايا من الوصف الثاني ده ماذا عندك يا رسول الله عن صورة المؤمن ماذا عندك يا رسول الله عن الميزان الإيماني الذي نزل به إيمانه يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مألفه ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف مرة تانية خد الصورة ديًا فتش في نفسك اوزن نفسك على ميزان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه المؤمن مألفة وفي رواية إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف يعني ايه إلف مألفة ويألف ولا يؤلف ايه الإلف ده يقول لك الإلف هو ملازمة الشيء مع السهولة ولين الطباع وسلامة الصدر مع الليونة آه يبقى الإلف المؤمن مألفة يعني ايه يعني مكان للألفة يعني منين الناس ما تروح عنده تلاقي السماحة تلاقي البشاشة تلاقي كل حاجة حلوة أدي المؤمن سمح زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمح هو بيبيع مع الزبون ما بيخدعوش سمح هو بيشتري ما بيبخسش السلعة وي- وينزل سعرها الأرض سمح عندما يقتضي الديون يعني لما يطلب الدين بتاعه من الناس ما بيطلبش بالإساءة بيطلب بالرفق واللح و- و- والرحمة شوف يقول إيه المؤمن مألفة ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف طب إزاي المؤمن يبقى مألفة إزاي الناس تألفك يبقى كأن الود واللين والمحبة وسلامة الصدر والليونة والبشاشة منك أنت بتطلع منك مألفة يعني مكان الألفة يعني كأن أنت مصدر إشعاع للألفة سبحان الله هو المؤمن كده أصل جواه جواه برج الإيمان عارف البرج بتاع المحمول ده اللي بيحطوه بس مع الأضرار بتاعته بقى ربنا يعافينا ده بيقولوا فيه أضرار خلينا ما فيش أضرار مثلا القلب عندك هو اللي بيبث للأعضاء تخيل بقى أن القلب وهو المركز وهو البرج قاعد يبعت للإيد إشارة وللعين إشارة وللودن إشارة وللعقل إشارة وللرجل إشارة وللفرج إشارة وللبطن إش وللبطن إشارة وللسان إشارة فكل واحد بقى بياخد الإشارة حسب قوة ما في القلب إن كان الإيمان قوي في القلب هتلاقي الإرسال اللي رايح للأعضاء كويس قلبك لو معمور بالإيمان هيبقى كل حب وإرادة الخير للناس أدي مألفة يعني كل الناس أما تيجي عنده تفرح بيه ويقولوا لسه الدنيا بخير فلان يتحط على الجرح يطيب فلان ادي الناس ولا بلاش فلان ربنا يكتر من امثاله سمع كل الحاجات ده واللي زيها واللي على مثلها اهو ده المؤمن مألفه ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف طب انت تكون مألفه ازاي حين ترى للناس الخير يعني ما بتشوفش الناس بعين وحشة لما انت تشوف الناس بعين حلوة في اللحظة دي اللي هيحصل هتحب الناس والناس هيحبوك لكن لو شفتهم بعين وحشة هتكرههم على قد الوحاشة اللي انت شايفها على قد السوء اللي انت معينه فانا بقول لك خلي عينك كويسة ودي نابع منين زي ما قلنا من الإرسال الذي يبث من القلب إلى العين ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف ياه شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا خير في من لا يألف ولا يؤلف لا هو بيحب الناس ولا الناس بتحبه الشر بره وبعيد يا رب استرنا ده احنا بنقول يا رب حببنا إلى خلقك وحبب خلقك إلينا واجعلنا ممن يحبب الخلق إليك ما هو انت عايز انك تحبب ت- ربنا يحبك والنبي عليه الصلاة والسلام يحبك وتكون حبيب إلى الله عز وجل وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن المؤمنين يحبوك وإنت تحبهم وإن أنت تحبب الناس في الله عز وجل وخير عباد الله من حبب الناس في الناس وحبب الناس إلى الله عز وجل ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف لا خير فيه لأنه طبعا لما الناس تبعد عنه وتنفر منه وتكرهه وهو يكره الناس ويبعد عنهم ناس تقول عليه شر ويا قاعدين يكفيكوا شر اللي جايين وهو يقول على الناس شوك هلك الناس الدنيا باظت ده ما عادش فيه ناس ده ده ده كل واحد فيهم بيلعن التاني يبقى لا خير لا خير لأن اللي هيحصل ما حدش هيعمل ولا حد هينتج ولا حد هيراعي حرمة حد ما هو بيقول الناس كلها شوك والناس كلها أذى والناس ما تستاهلش والناس ما تسويش ده اللي بيعمل مع الناس دلوقتي يبقى عايز مش عارف إيه يبقى ده هيقدم خير للناس لا خير فيه ده هيعمل الشر في الناس كله هيسرق أموالهم وينتهك أعراضهم ويستبيح سيارهم بالغيبة والنميمة ويحطم فيه الحق اللي عندهم آه، طب الناس لو اتهمت واحد وما بصيتش ليه أبدا في حسنة من الحسنات اللي عنده مش هيستفيدوا من القدرات اللي عنده لا خير في من لا يألف ولا يؤلف هيضيع الحق وينتشر الباطل واسمع بقى الألفة الألفة دي مع الإيمان قال الله تعالى قرآن وسنة يبقى فيه ألفة قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وفي سورة الأنفال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم شوف وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم يبقى الإيمان بيؤلف بين القلوب يبقى لو, لو قلبك مليان إيمان الألفة هتشيع في كل مكان الحب هيشيع في كل مكان السهولة والليونة والبشاشة والسماحة هتبقى في كل مكان لو اعتصمت بحبل الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت نعمة الله وهي الإيمان كنت مع الناس إلفا مألوفا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك أدي المخالطة من وصول المخالطة المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذهم حسن الخلق ودي الصورة الثالثة عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلي عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه شوف الصورة الثالثة ماذا عندك يا رسول الله صور لنا المؤمن وزن لنا بالميزان الإيماني يقوم يقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار مرة ثالثة دي الصورة الثالثة المؤمن وحسن الخلق إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار بل في رواية تانية وهي صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا طب والخلق ده إيه؟ الخلق كف الأذى وبذل الندى وبذل الندى كف الأذى وبذل الندى يعني إيه كف الأذى وبذل الندى تكف أذاك عن الناس وبذل الندى يعني بذل المعروف خيرك واصل للناس شرك ممنوع عن الناس ادي خلاصة الحسن الخلق كف الأذى وبذل الندى عندك خير قدمه في شر عندك امنعه خلاص خلصت قضية حسن الخلق يبقى إذا المؤمن يخالط الناس وهو حسن الخلق ورسالة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمع كده في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم طب وإحنا ما نكونش على خلق عظيم إحنا كمان آه بس مش هنبقى زي سيدنا النبي بنتأسى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوتك النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب خلق يبقى أنت صاحب خلق برضه طب رسالة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قل لنا يا رسول الله قل لنا يا حبيب الله قل لنا يا خاتم رسل الله رسالتك ايه يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يبقى المؤمن يا جماعة يخالط الناس ويصبر على أذاهم أو زي ما قلت لك عشري وحمال أسية المؤمن يا جماعة مألوف مألفة إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا, لا يألف ولا يؤلف المؤمن يا جماعة حسن الخلق يكف أذاه ويبذل خيره أنا عندي حتة حلوة قوي وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وخدها مني كده بعض العلماء بيسألوه عن الصحبة الصحبة بقى مع الله الصحبة مع الأولياء الصحبة مع الناس الصحبة مع الصحبة بقى إزاي نتعامل مع الناس ونتعامل مع الله عز وجل فبيقول الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة تبقى متأدب في المسجد عليك السكينة والوقار رايح المسجد تصلي عليك السكينة والوقار اللي يشوفك يقول فلان راح يصلي مش راح تصلي وانت بتبص شمال ويمين وفيها رجاله وفي صياح وفي لغط ازاي تروح المسجد وعليك السكينه والوقار ودوام الهيبه ادي الصحبه مع الله ربنا معنا وهو معكم اينما كنتم ها ربنا معاك سبحانه وتعالى فيبقى لازم يكون في هيبه لله عز وجل يعني لو المنكر جه قدام منك إني أخاف الله عارف قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وهي برضو لو واحدة دعاها واحد ذو منصب وجمال يقول ومال يقول إني تقول هي إني أخاف الله يبقى الصحبة مع الله بإيه زي ما قلنا الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة تهاب الله عز وجل في كل أحوالك في السر والعلن والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة أن نعرف لأولياء الله مكانتهم والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان مع إخوانك وأصدقائك بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إثما دايما تبقى مستبشر بيهم فرحان بيهم في ابتسامة كلمة معسولة بس بشرط ما يكونش الكلمة المعسولة على أصحاب النكت القذرة أو على الم- المشهد الخبيث لا يبقى منبسط مع إخوانك ومستبشر بهم بشرط ألا يكون هناك إثم والصحبة مع الجهال العصاه يعني بالدعاء لهم والرحمة عليهم وإذا نظرت إليهم وهم على باطلهم قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به ماذا أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتخالط الناس وتصبر على أذاهم خليك المراية الحلوة اللي يشوفوا نفسهم فيها إيه؟ أبقى أنا مراية؟ آه المؤمن مرآة المؤمن ماذا عندك يا رسول الله من وصف المؤمن صور لنا المؤمن يا رسول الله ضع لنا ال- الميزان الإيمان الدقيق لنزن أنفسنا يقوم يقول لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صل عليه احنا اتفقنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه يقول ايه المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه اسمع وصل على النبي ها شوف ال- الصورة اللي جاية دي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واوزن نفسك المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه ايه الكلام ده ايه الكلام اللي بيسلسل دهب ده ايه الدرر ديا انها الدرر النبوية المباركة يعني ايه المؤمن مرآة المؤمن اه المراية لما الواحد يبص فيها بيشوف ايه بيشوف الصورة الصورة حلوة المراية طلعتها حلوة الصورة وحشة المراية طلعتها وحشة طيب المراية شرطها تبقى ايه مصقولة ونظيفة ما فيهاش غبش عارف القلب لو فيه غبش لو فيه حقد أو حسد أو غل أو كبر أو أو من الأمراض القلبية مرايتك هتبقى مطفية إيه أخبار مرايتك؟ آه يبقى طهر قلبك أول بأول طهر قلبك أول بأول يقوم بقى أخوك المؤمن لما يجي لك يلاقيك طائع ويلاقي عنده نقص في الطاعة يعمل ايه يقول الله ده فلان بيعمل كذا وده خير وانا ما بعملوش يبقى شاف نفسه فيك طب لو انت عاصي وجه اخوك العاصي قعد جنبك هيشوف نفسه دي مرايتك مطفية ومرايته مطفية هنبقى احنا الاتنين مش شايفين غير المعصية يبقى انت لما تبقى مؤمن صح مطهر نفسك اول باول منظف نفسك اول باول عنوانك الطاعة الظاهرة والباطنة يجي اللي عنده نقص يقعد جنبك يحس بنقصه فيقوم يجمل نفسه بص في المراية تسوي الشعرة تنظف الترابة تعدل مش عارف ايه فهو لما يقعد جنبك وانت كامل مكمل وانت مقيم لدينك يقوم يقول انه يذكر الله يقوم ذاكر الله استغفر الله اتوب الى الله يقوم هو قاعد في الاتوبيس مثلا ولا في العربيه ولا في اي مكان قاعد كده معلش بين قوسين بللم يعني ما بيقولش حاجه قاعد مبحلق وخلاص يلاقيك طلعت مصحفك وبتقرا يقول الله ده في مصحف الله، يا ريتني جبت مصحف لا المره اللي جايه هجيب مصحف واقرا فيه سبحان الله يوم هو مثلا لما يكون عاقل والديه ويشوفك وانت بتبوس ايد والدك وبتبوس ايد والدتك وبتسعى في خدمتهم ويلاقيك وانت بتمشي معاهم بالراحة كده مع والدك ووالدتك يقول يا أبويا وأمي أنا ليه مش زي ده أصل أنت مراية نظيفة فهو شاف العيب اللي فيه في المراية بتاعتك النظيفة وهكذا في كل الأمور يا أخوانا المؤمن مرآة المؤمن يعني يكون عونا له على الطاعة فيظهر له عيوبه يكف عليه ضيعته الضيعة اللي هي إيه؟ المصالح يعني الضيعة زي الجنينة زي الشركة زي البيت أي مصلحة من مصالح اخوك اسمها الضيعة يكف عليه ضيعتها يعني ايه يعني يحافظ له على ماله اذا كان بيشتغل عنده اذا كان موظف هيحافظ على مال صاحب الشركه اذا كان بيشتغل في مزرعه هيحافظ على المزرعه اذا كان بيشتغل في بيت هيحافظ على حرمه البيت اذا كان اخوك المسلم غايب وانت جاره هتحمي له الارض بتاعته وتتعامل معاها زي ما بتتعامل مع ارضك هتحمله بيته وممتلكاته زي ما بتحمي ممتلكاتك وما تسمحش ان حد يعتدي عليها ادي يكف عليه ضيعته يعني يحميله املاكه ويحميله كل المتعلقات بتاعته ويحوطه من ورائه يعني ايه الحياطه يعني المؤمن لما يبقى غايب ما يسمحش ان حد يتكلم عليه كلمه سيئه احنا قاعدين في مجلس وواحد غايب عنه فلقينا واحد هيتكلم ويقول له فلان فيه وعليه وبيه والحكايه نقول له اسكت اتق الله والله ما علمنا الا خيرا وبعدين يعني انت بتقول سيئه طب قول لنا الحسنات اللي فيه وانت بس فالح تجيب السيئات يبقى يحوطه من ورائه يعني يدافع عن عرضه فاصلا انا لما يكون اخويا المسلم غايب احميه أحوطه من ورائه يعني ما تكلمش عليه بالسوء وإن حد اتكلم غيري عليه بالسوء أقول له اتق الله ولا تتكلم بالسوء شفت بقى المؤمن عامل إزاي ده شغل يا جماعة المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه شوف كده واحد بيوصي سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول له إيه اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا فأي أولئك تحب أن تسيء إليه المسلمين عندك أنت أمير المؤمنين أهو خليهم عندك ثلاثة اجعل كبيرهم أبا وأصغرهم ابنا وأوسطهم أخا تحب تسئل أبوك تحب تسئل ابنك تحب تسئل أخوك ما حدش يحب يسئل لا لأبوه ولا لابنه ولا لأخوه يبقى كبير المسلمين أي واحد كبير في السن اعتبره زي أبوك زي ما بتحبش رسالة أبوك ما تحبش لأي واحد كبير في السن أي واحد صغير من أولاد المسلمين اعتبره زي ابنك زي ما تحب الخير لابنك حب لأولاد المسلمين أي واحد من أوساط المسلمين اعتبره زي أخوك اللي أنت بتحبه وهو دراعك الله وهو ركنك الركين فحب ليهم زي اللي بتحبه لأخوك اللي هو ابن أمك وأبوك أيضا كلام يحيى بن معاذ الرازي هذا حكيم من حكماء الأمة بيقول إيه ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة ثلاث حاجات يوصلوا لأخوك المؤمن منك إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه شوف يقول لك إيه ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة أخوك المؤمن ينتفع منك بثلاث حاجات إن لم تنفعه فلا تضره لو مش هتقدم له خدمة ما تضروش وتنزل بيه أي أذية ولا تمنع عنه أي خير طيب إن لم تفرحه فلا تغم لو الفرح مش هيجي من ناحيتك إياك إنك تغم أخوك المؤمن الثالثة إن لم تمدحه فلا تذمه ما تقولش فيه العيب إيه تاني يا رسول الله المؤمن القوي المؤمن القوي قوة في الإيمان عزيمة ربنا قال خذوا ما أتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد يعني العزيمة على الرشد يعني القوة في الطاعة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليصلي أحدكم نشاطه لازم يكون عندك قوة في الإيمان قوة نفسية وبرضه القوة الاقتصادية والقوة الجسدية وكل الأنواع القوة بس الأصل القوة الإيمانية والقوة النفسية والقوة في الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه وهو يصور المؤمن يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير برضه يعني الضعيف عنده خير برضه مش بقول لك مش بقول لك ان مهما كان في سيئات في نقطة خير فتش على الخير وامشي وراه واعلنه وارفع رايته وبعد كده نعالج المنكر اللي حاصل ده آه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ما فيش حد يتوهم ان الضعيف خلاص بقى يلا نرميه وندوس عليه لا وفي كل خير ما تستعجلش ده عنده لا إله إلا الله ومسره ويطيب بها يوم من الأيام وفي كل خير وبعد كده يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن لو تفتح عمل الشيطان القوة في الإيمان احرص على ما ينفعك يعني قوة الدين وقوة الدنيا طب ما ينفعك في الدين والدنيا طب إذا كان بعض الأمور الدنيوية اللي هتحرص عليها هتأثر على دينك لا يبقى بلاها الدنيا إذا صلحت الدنيا على حساب فساد الدين فلا خير في الدنيا لأن هي هتضيع هي والدين إنما إذا كانت الدنيا في سبيل إصلاح الدين صلحت الدنيا والدين بمعنى ساعات تلاقي واحد صاحب أعمال كده يبقى قاعد في الشركة بتاعته أو قاعد في المزرعة بتاعته والظهر بيأذن الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة ولا هو هنا وينفع يسيب الورق وينزل مش هيترتب عليه هدم الشركة ولا هيترتب عليه خراب ولا دمار ده مسألة سهلة يفضل قاعد ويخلص الساعة 3 الشغل ولا الساعة 4 ولما روح أصلي يأذن عليه العصر في الطريق يقول ربنا غفور رحيم يتغدى ويملى بطنه يقول لما تمدد شوية كده وهو صلي الظهر والعصر يجي عليه المغرب يقول أنا مستعجل أنزل بسرعة وحصلي في السكة تيجي عليه العشاء يجي آخر الليل يقول لك أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء طب والله العظيم في ناس بتعمل كده وعشرت ناس وأعرف ناس بتعمل كده وياما اتكلمت معاهم ومنهم من اهتدى ومنهم من بعد ونسأل الله لنا ولهم الهداية أجمعين يبقى إذا كان صلاح دنياك على حساب دينك احرص على ما ينفعك أي في الدين وفي الدنيا فإذا لم تلتقي الدنيا مع الدين أو كانت الدنيا سبيلا لتضييع الدين لأنك هتنشغل بها عن الدين عن الصلاة يبقى في اللحظة دي بئست الدنيا ولنقم أمر الدين المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك طب اللي انت هتسعى فيه من الأمور التي تنفعك تقدر انك انت تعملها بقوتك لا قوة مين يا ابو قوة القوة لله جميعا الله هو القوي القوي العزيز يبقى لما تيجي تاخد أي قرار في حياتك أو تقوم بأي شغلانة أو تأدي أي مصلحة اوعى تغتر بقوتك ولا بعقلك ولا بشوية مفهومية عندك ولا بشوية ذكاء وتقول أنا أقدر أروح وأقدر أجي لا لازم تستعين بالله وتقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله واستعن بالله ولا تعجز طالما معاك ربنا سبحانه وتعالى تقول إن معي ربي سيهدين أي صعوبة هتذول أي صعوبة هتتفتت قدام منك واستعن بالله ولا تعجز طالب والمسألة معضلة معاك استعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك أيها الطالب ذاكر كويس احضر دروسك أدي واجباتك والمسألة صعبة استعن بالله ولا تعجز قل اللهم يا معلم إبراهيم علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني لا حول ولا قوة إلا بالله وانت صانع وحاجة مزرجنة معاك في الصناعة استعن بالله ولا تعجز أدي الصلاة اللي عليك استعينوا بالصبر والصلاة اذكر الله وذكر الله عز وجل يعينك على ما أنت فيه انت زوجة وزوجك صعب شوية استعيني بالله صلي استعيني بالصلاة صلي ركعتين وادعي وقولي يا رب ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يحول لك زوجك أنت زوج وزوجتك برضه صعبة شوية استعن بالله ولا تعجز وتعلم وسائل حل الخلافات الزوجية أو وسائل المعاشرة الزوجية كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما أخبر بها العلماء طب لو حاجة حصلت على غير مرادك وقعت وانتهت وكان فيها غم أو هم أو كرب أو ضيق ما تقعدش تقول لو كان كذا ولو ما كنتش سافرت او لو كنت سافرت او تقعد تقول لو الموضوع مش عارف ايه لو فلان ما كانش جه لو فلان كان راح ما كانش حصل يا سيدي قل قدر الله ما شاء فعل يبقى الحاجة اللي فاتت وانت كنت حريص من ان هي ما تقعش من الامور اللي هي الشر يعني في نظرك او الامور اللي فيها الضر وحصلت ما تقعدش بقى تقول لو لو لو الشيطان هيفتح لك قل قدر الله مش عارف انا والله عملت اللي عليا وإرادة الله عز وجل أقوى من إرادتنا وأكبر من إرادتنا خلاص قدر الله ما شاء فعل أما اللي جاي في المستقبل لو ذاكرنا سننجح مفيش مشاكل تقول لو هنا لو سافرت سأجد عوضا إن شاء الله وسأجد أرض الله واسعة وش- وسأجد لقمة عيش هنيه يبقى لو فيما يتعلق بالمستقبل ما فيهاش مشاكل كلمة لو فيما يتعلق بالمستقبل اللي جاي ما فيهاش مشاكل إنما في الماضي ده اعتراض على قدر الله ولا ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة علمنا إيه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صور لنا المؤمن وعلمنا وقال إيه المؤمن مألفة إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صور المؤمن وعلمنا وقال إيه قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أيضا عن المؤمن وقال إيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ينفع تقول قدر الله الاثنين صح ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن لو تفتح عمل الشيطان من القوة عند المؤمن الغيرة عارف يعني الغيرة؟ الغ... يعني الحمية الأنفة العزة كبرياء المؤمن يعني الغيرة يعني هيجان القلب وثورة النفس عند رؤية شيء منكر هي أصلا الغيرة أصلها بين الضرتين الزوجتين يعني بينهم مشترك اللي هو الزوج فدي غيرانة عليه ودي غيرانة عليه دي عايزة تاخده ودي عايزة تاخده دي عايزة تاخد نصيب كبير ودي عايزة تاخد نصيب أكبر فعشان كده بيحصل هيجان قلب بين الضرتين بين الزوجتين يعني هو المفترض ما نقولش ضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سماها جارة قال لو الراجل ليه زوجتين أو أكتر ما فيش واحدة تقول ضرتي تقول جارتي لأن لو قالت ضرتي هتفتكر الضر والضر فتقوم تضرها وتسعى في الفساد شوف التربية اللفظية إنما لو قالت جارتي اللي هي زوج- الزوجة الثانية تقول على الأولانية جارتي والأولى تقول على الثانية جارتي ليه؟ عشان يقول لهم حقوق الجيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره شوف شوف الكلام شوف الأدب النبوي الرفيع فتقوم بقى الزوجتين الاثنين بينهم عامل مشترك اللي هو الزوج دي عايزة نصيب ودي عايزة أكبر دي عايزة كذا ودي عايزة كذا فيحصل الغيرة بينهم ودي طبيعية المهم نقول لها الغيرة لو ما زالت في القلب أيتها الزوجة خلاص ما فيش مشاكل إنما لو الغيرة تحولت لفعل سيء دي المشاكل لكن الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم في غيرة مطلوبة وغيرة مش مطلوبة ايه علاقة الغيرة بالمؤمن المؤمن اللي عنده قوة في ايمانه بيغار على عرضه المؤمن اللي عنده قوة في ايمانه بيغار على ايه على دينه بيغار على بناته بيغار على حرماته ازاي بنتك تطلع لابسه ملابس المتبرجات فين الغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه يبقى ربنا يغار إذا ارتكبت المحرمات إذا ارتكبت الفواحش إذا ارتكبت الموبقات لكن غيرة الله غير غيرة البشر سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا قلنا أن الغيرة بالنسبة للبشر ثورة القلوب وهيجان النفوس أما عند الله فله غيرة تناسب جلاله تناسب ربوبيته وألوهيته جل في علاه ليس كمثله شأن والسميع البصير يبقى إذا انتهكت المحارم غار الله عز وجل وغيرة الله أن يقترف الناس الموبقات عندئذ يسلط الله عليهم العذاب يأخذهم الله بذنوبهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن المؤمن يغار على إيه؟ على دينه ليه الدين بتعتاد بيعتدى على حرمته واحد بيسب الله عز وجل في كتاباته واحد بيسب النبي عليه الصلاة والسلام في كتاباته يقعد يقول يا جماعة حرية رأي يا جماعة حرية فكر يا جماعة سيبوهم يعبروا يا جماعة تعبير ايه وبتاع ايه نغاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نغاروا على ديننا لما نلاقي حدود الدين بتنتهك نقول يا جماعة حرية فكر حرية شخصية مالكش دعوة بيه مين اللي قال مالكش دعوة بيه امال فين بقى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر يبقى غيرة المؤمن حين حينما يعتدى على حرمة دين الله عز وجل أو على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حين تخرج البنت بنت الواحد تخرج متهتكة أو زوجته أو أخته أو أمه إزاي يا راجل تسمح لها تطلع كده أنت ما عندكش غيرة الغيرة دي ممكن نقول عنها الرجولة ما عندكش رجولة يا راجل ده الديوث الذي حرم الله عليه الجنة هو الذي يرى الفحش في أهله ولا ينكر يبقى الغيور هو الذي يرى المنكر فينكره وهو في أهله أو في غير أهله مع مراعاة الضوابط وبالطريقة الشرعية المعروفة في إنكار المنكر فمن لم يغر فإيمانه ضعيف شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى أن في غيرة محمودة وغيرة مذمومة الغيرة المحمودة لما يكون في أسباب ليها أما لو ما فيش أسباب ما ينفعش الواحد يغار يعني يقعد بقى يظن في زوجته أو يظن في بنته وما فيش أي أسباب نقول له لا ده مذموم ده شيطان إنما لما يكون في أسباب لقاها لابسة مش عارف إيه وبتكلم منه والموبايلات عليها كذا رسالة وكذا بتاع من حقي أن يغار مين يا بنت اللي بيكلمك مين اللي بعت لك رسالة مين ده اللي انت كنت ماشية معاه مش عارف فين ايه اللي نزلك باللبس ده دي اسمها غير محمودة لان لها اسباب انت شفت اسباب المنكر اسمع بقى وصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح غيرتان احداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة في غير الريبة يبغضها الله يعني الغيرة في الريبة يعني حين تقوم الأسباب التي تستدعي الغيرة عندما أرى أسباب المعاصي في الشخص الذي سأغار عليه الغيرة هنا محمودة ومقتضى الغيرة أن أمنع هذا المنكر وأن أزيله يبقى المؤمن يغار يغار على عرضه وعلى دينه وعلى حرمته طب عندنا تاني إيه ماذا عندك يا رسول الله ماذا عندك يا رسول الله من صورة المؤمن والميزان الإيماني الذي نزم به أنفسنا صلي وسلم على رسول الله يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن غر كريم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم ايه الكلام ده ايه الكلام ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايزين نطبقه كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايزينه يطلع من قلوبنا على ظواهرنا ونعيش بيه في وسط الناس المؤمن غر كريم غر كريم يعني ايه غر كريم الغر هو الذي لا تجربة له في الأمور الغر هو الذي لا يعرف الشر الغر هو سليم الصدر الغر هو الذي لا يبحث عن الشر الغر هو الذي ليست فيه نكارة ولا خباثة الغر هو الذي لا يؤذي الناس ولا يكون فيه الأذى يعني ما يعرفش يؤذي الناس هو أصلا ما عندوش معرفة ما يعرفش يعني ايه أذى بيقول لك هو غافل عن الشر تيجي تقول له الموضوع كذا كذا يقول لك يعني ايه اصل فلان عمل و- ده بيعمله ازاي يعني ما يعرفش المعصية ما يعرفش الأذى ما يعرفش الخبث ادي غير شفت المؤمن صدره سليم ازاي انما لما واحد تكلمه عن الاذى يقعد يخطط معاك ويرسم لك خطه المعصيه وازاي نوقع فلان وازاي نقتل فلان وازاي نسرق فلان وازاي نضحك على البنت الفلانيه وازاي نغش فلان وازاي ناخد الفلان الارض الفلانيه و... ده ده مش مؤمن بقى ده فاجر ما هو المؤمن غر كريم يبقى لا يعرف الشر وليس عنده أبدا أي استعداد لإيذاء المسلمين كريم يعني يكرم من يأتي إليه لحسن خلقه وسهولة طباعه أما الفاجر فخب لئيم خب يعني إيه؟ يعني إيه خب لئيم عرفناها اللؤم عرفناه الخب يعني إيه خب يعني مفسد مش مفسد بس ويسرع في الفساد يا هادي يا رب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كلامه حلو ومعسول ويشهد الله على ما في قلبه يقول لك والله ربنا عارف اللي في قلبي ربنا عالم اللي في قلبي وكلامه معسول والحقيقة غير كده ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سعى في الأرض يبقى الخب هو الذي يسعى في الأرض فسادا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم أيها الإخوة الأحبة كان هذا لقاؤنا مع علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمن في صورته التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام وتتواصل اللقاءات إن شاء الله عن صورة المؤمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقائنا الماضي سألت أخت عن النية هل تنوي باستمرار كل عمل تعمله تنوي قبله ولا إن هي يكفي أول النهار تقول أي عمل هعمله يبقى لله ده بقلبها يعني أو لها كونك هتنوي في أول النهار إن كل اللي هتعمله طول النهار لله ده اسمه عزم النية لازم تبقى مع بداية العمل بالظبط حاجة مد دي في الحاجة نيتي في قلبي إن أنا دي لله يبقى اسمه من أول النهار عندي عزم على النية كل لما أجي أعمل عمل أتذكر أنني أعمله لله يبقى إذا أول النهار طلع عليا أقول كل عمل سأعمله يكون لله إن شاء الله وأي عمل أجي أعمله طول النهار بقى أقول بسم الله اللهم لوجهك الكريم اللهم تقبل يا رب العالمين والنية محلها القلب ولا مانع أن أنا أقول اللهم تقبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ضحى اللهم تقبل عن محمد وع- وآ- وآل محمد الأخ اللي سأل عن فراش لل- للزوجة وفراش للزوج وفراش للضيف وفراش الرابع للشيطان أقول له ده نهي عن الإسراف يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قصده يقول لك إن أي فرشة زيادة ما هيش مطلوبة في البيت ده إسراف والإسراف ده تبع مين؟ تبع الشيطان فلا تستهلك استهلاكا غير مطلوب يبقى الفراش الرابع للشيطان معناها كل ما لا يحتاج إليه المؤمن يبقى ده اسمه إسراف زائد عن الحاجة أولى بيك إنك تضعه في مكانه اللائق يبقى كلمة للشيطان ذم لمن فعل ذلك معنا الحديث الذي سنتدارسه إن شاء الله عز وجل في أسبوعنا كله ينزل على الشاشة إن شاء الله تعالى فاحفظوه وأشيعوه وعلموه أهليكم وأولادكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أيها الإخوة الأحباب عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاب لنا العيش معه في هذا اللقاء ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا لذة هذا المقام في رحاب نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم ننتظر إن شاء الله التواصل معكم ومشاركاتكم في آخر ربع ساعة في البرنامج بشأن الحديث الذي نقرأه أو بشأن الموضوع الذي نثيره أين أنتم يا تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عملكم في نشر هذه الأحاديث وكيف طبقتموها وكيف حفظتموها نريد التواصل لنكون قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ألقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا